بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ليت أني ليت أني أموت قبل أن أفتن ليت أني اموت قبل ان اعصي ليت اني اعرف علاجا لقلبي ليت اني اصدق فيداويني ربي وما زلنا نليلت قبل ان ياتي وقت لا تحين ليت اخوتي أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا في منزلة الإنابة لننيب ونرجع ونتوب ونقبل لعلنا نقبل قال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون اوعوا تنسوا الايات دي اللي بدانا بيها من اول قل يا عبادي الذين اسرفوا ثم دخلنا في قضيه الانابه وكيف ننيب وقال وقلنا أقم وجهك للدين حنيفا آيات سورة الروم منيبين إليه فيبقى عشان تنيب إليه لازم تقيم وجهك للدين ثم ذكرنا آيات سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يبقى هي دي أقم وجهك يعني عيش حياتك لله وموتك لله هي دي أقم وجهك للدين أقم وجهك للدين حال إنابتك إليه قلنا جملة حالية منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الأركان الأربعة منيبين واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين لكي تقوم حياتك على هذه الأركان الأربعة إذا كان ذلك فالإنابة الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا يلزم اذا اردت الرجوع الى الحق بعض الناس مش مشكلته الكبيره بيقول بتوب وارجع وتوب وارجع هو ما تابش اصلا ولا بيعرف يتوب ولا بيعملها توبة صح توبة الرجوع قلنا كده ان انت ماشي على الصراط المستقيم حودت شمال حودت شمال مع الشيطان بعدت عن ربنا عشان تتوب لازم ترجع تاني للصراط المستقيم الطريق ده طريق الرجوع ده اللي هو الانابه قلنا لازم له حاجتين سرعه وقوه سرعه وعلو همه عشان كده ربنا قال بعد وانيبوا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم احسن ما انزل اليكم من ربكم هنا قلنا ايه الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا قلنا الاعتذار يحتاج الى اعتراف اعترف لربك انك اخطأت اعترف بجهلك وغشمك وخطأك اعترف وبالتالي اعتذر ولعلي في الحلقة الجاية اجيب لكم مسألة التملص دي هات لي التملص من مدارج السالكين التملص من الذنب آه هو ده الاعتذار وقفلنا الحلقة على والله الواحد ما عارف هيقول ايه لربنا طب اعتذر له ازاي اقول له مش قصدي وهو عارف انه كان قصدي اقول له ما كنتش اعرف وهو يعلم ان انا كنت عارف طب اقول لربنا ايه اعتذر له ازاي وقلنا كل واحد بقى يدور لنفسه على سكة وعلى طريقة يعتذر بها لربنا وانما يستقيم الرجوع اليه اصلاحا احنا قلنا الرجوع الى الله اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا اعترفت واعتذرت طب صلح بقى وقلنا شرط انك تصلح وذكرنا شروط الاصلاح في قول ربنا جل جلاله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين يبقى لازم توبه اصلاح ازاي اعتصام بالله واخلاص الدين لله سيبنا من المنظره والشكليات سيبنا من رؤيه نظر الناس وطلب مدحهم واستنائهم والعلو في عينيهم أخلصوا دينهم لله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين انما يستقيم الرجوع عايزين نرجع باستقامه يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بثلاث اشياء الخروج من التبعات قلنا اللي بيفكر انه بص الواحده خلاص خلصت وعدت يبقى غلطان في تبعات للعمل ده تبعات كثيرة جدا التبعات دي محتاج تخرج منها عشان ما تحاسبش عليها يوم القيامة إذا فتنت الناس أنت مسؤول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع إذا كان لوليها عليك حقوق هيجي ياخد من عينيك حقه يوم القيامة وقلنا أن أخطر حاجة يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا بيع فيه مفيش فلوس البنوك هتبقى يوميها قافله لا مش قافله ما فيش يحشر الناس على ارض بيضاء كقرصه نقي ليس فيها معلم لاحد لا بيت ولا شجره ولا جبل ولا عماره ولا وزاره ولا بنك ولا فيلا ولا فيش بيض ارض بيضه مستويه فيهاش اي حاجه ولا شمس ولا قمر ولا بحر ولا نهر ولا محيط ولا جبل لا بيع فيه ولا خلة في صحوبية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللهم اجعلنا من المتقين واجمعنا على المتقين من عبادك في الدنيا والآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر من أخوه وأبوه وأمه وزوجته وولاده يود المجرم يوم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه جبان اناني يقول يا رب عذب الدنيا كلها وسيبنا أنا. فلما تيجي يوم القيامه وعليك تبعه سبحان الله العظيم قال الله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى أقول لواحد قريبي شيل معايا أنا مش قادر أشيل كل واحد يشيل نفسه لا تزر وازرة وزر أخرى هتعمل إيه لما تيجي يوم القيامه وعليك تبعه تقول له لو سمحت انا اسف سامحني يقول لك ما اعرفكش طب حقك عليا ما معيش فلوس اديني حسنات والله ما معايا ولا حسنات لا معايا فلوس ولا حسنات بسيطة عندي ذنوب شيل ويحمل عليك من ذنوب طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه وطوبى لمن يأتي يوم القيامة ولا يتحمل إلا ذنوبه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في ناس كده هيشيل ذنوبه ويشيل ذنوب الناس على دماغه كمان مسؤول تبعات بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات نفسي كان مصطفى صادق الرفعي بيقول ايه انا افصح من قال اه نفسي نسمع اه بس بيقولها المؤمنين احنا على فكره احنا قلنا البرنامج ده من اهدافه ان المسلمين يسمعوا قران عايزين نسمع بس نسمع بودن تانية غير بتاع الغنى نسمع باذن عبد يسمع كلام الله يسمع كلام سيده سبحان الملك بدا لي ان لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حاجه اتقالت ويقرها تبقى حاجه عظيمه قوي عشان كده اعلى شرف في كلمه لامراه لما قالت بلقيس ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون ربنا أقر هذا الكلام استغفر الله العظيم مش هقول كده ربنا سبحانه وتعالى أكد هذا الكلام وصوب هذا الكلام سبحانه وتعالى بقوله وكذلك يفعلون فأفصح من قال آه آه التوجع العثرات مين مين سيدنا يونس سيدنا يونس بنتعلم منه درس خطير جدا يا ريت كل الناس اللي شغاله في الدعوه تفهم الدرس ده انه اللي اشتغل في الدعوه ما ينفعش يستقيل منها الشغلانه دي انه اشتغل خدام لدين ربنا ما ينفعش يقدم استقالته ابدا ابدا تفضل شغال مش قلت لكم ان الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله صعب جدا الحياه في سبيل الله عشان كده بعض الناس من صعوبه الحياه في سبيل الله بيحاول يقدم استقاله يعتزل ما ينفعش سيدنا يونس لما ضج من قومه فشكى الى الله فربنا سبحانه وتعالى قال له سأرسل لك آيات أول يوم الدنيا تصفر تالت يوم تاني يوم الدنيا تحمر تالت يوم الدنيا تسود وبعدين هينزل العذاب سبحان الله العظيم سيدنا يونس لما اصفرت الدنيا قال لك بس الآية جت يبقى أمشي قبل ما ينزل العذاب فخرج ساب لهم البلد ومشي قدم استقالته من الدعوة ولسه العذاب ما نزلش ولم يؤذن له بالخروج فساهم فكان من المدحضين سيدنا يونس خرج عشان يفارق أرض قومه على شاطئ ركب سفينة فتلاعب الموج بالسفينة وكانوا يعرفوا ادم تلاعب الموج من البدايه كده واحنا لسه على الشاطئ يبقى فيه وعبد ابق قالوا مين العبد الابق هنا ينزل يرمي نفسه البحر الكل سكت سيدنا يونس نبي مرسل فقالوا خلاص نعمل قرعه ساهم اسهم يكتبوا اسم الناس كل واحد على ورقه ويحطوه على وش الميه اللي ورقته تغرق يبقى هو ده كتبوا اسماء الناس وحطوها على وش الميه ورقه سيدنا يونس غرقت الناس بصوا لسيدنا يونس الجمال ده والنور ده والطيبه دي والاخلاقيات دي لا لا لا لا لا لا مش انت لا لا لا لا, لا معلش يمكن الموج اللي عمل كده لا لا لا لا نعيدها نعيدها نعيد القرعه عدوها غرقت عدوها غرقت رمى نفسه ولكن ربنا لا يتخلى عن عبده الله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الملك يكون الانسان عاصي وخطاء و و و و و ولا يتركه ربه فكلف الله حوتا سمكة حوت أن يلتقمه عبد يونس نازل يلا ابلعه فابتلعه الحوت وأنا صراحة أما أفكر سيدنا يونس في بطن الحوت قاعد في بطنه ازاي سبحان الله العظيم ظلمة بطن الحوت وظلمة ماء البحر وظلمة الليل وظلمة الأرض وظلمة السماء أسمع فنادى في الظلمات
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحان الملك جل جلال الله هو ده بقى افصح من قال اه بس قالها ازاي إذ- فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت شوف التوجع أحيانا بتخرج منك الزفرة دي كده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توجع للعثرات إني كنت من الظالمين هتوب إمتى هتوبوا إمتى يلا نقول جميعا تبت إلى الله أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله دعوة للإنابة ليت أني